إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره نحمده ونستعين به ونستهديه ونستهديه ونستغفره ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والسداد اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استخدمنا لنصرة دينك في الأرض اللهم اجعلنا من جندك المخلصين اللهم أقمنا على مرادك منا اللهم أيدنا بالإسلام وأيد الإسلام بنا يا رب العالمين أما بعد إخواني في الله إخواني في الله أتكلم معكم والقلب يملأه الألم على أحوالنا هذه الخطبة هي نقد ذاتي بيننا وبين أنفسنا يا إخواني لما يكون واحد معاه جوهرة مش قادر يقنع الناس بيها في حين اللي معاهم ازاز مزيف قادرين يقنعوا الناس بيها والدنيا كلها بتسمعهم والدنيا كلها مصدقاهم وصاحب الجوهرة قاعد معزول مش قادر يقنع الناس بالجوهرة اللي معاه اخواني في الله حينما اتحدث مع بعض الملتزمين ثم اتحدث مع الشباب في النوادي وفي المقاهي وفي الشوارع احس انني انتقلت من من كوكب الى كوكب اخر ساعات بحس ان في ناس مننا فكرها وفكر الناس كان دول عايشين في كوكب ودول عايشين في كوكب كاننا مش فاهمين الناس بتفكر ازاي كاننا لسه مش قادرين نوصل الناس للفهم العظيم اللي ربنا رزقه لنا لسه مش قادرين نقنع الناس بالجوهره العظيمه اللي عندنا لسه مش قادرين نطلع الناس لبرج الدين العالي مش قادرين لحد دلوقتي ما احناش فاهمين الناس فين اصلا الناس يا جماعه قامت بالثوره 1200 واحد اتعموا 385 واحد قتلوا كل المئات الالوف اللي نزلت كانت شايله كفنها على ايديها كلهم كانوا معرضين نفسهم في ناس جالها شلل رباعي بطلقات ناريه واصابات اخرى واخرى كل ده عشان ياكلوا اكله نظيفه ويشربوا شربه نظيفه ويلاقوا مسكن ويلاقوا وظيفه ويلاقوا دخل يا اخوانا عايزين نفهم الناس اللي قامت عشان الدنيا ما قامتش عشان الدين ليه ما قامتش عشان الجهاد الفلسطيني الثوره ما كانتش عشان تقسيم العراق الثورة ما كانتش عشان تقسيم السودان وذبح جنوب السودان الثورة ما كانتش عشان تطبيق الشريعة الناس بتبص لنا لوحدي دلوقتي واحنا بنقول اسلامية بيبصوا لنا بتعجب بتعجب انتوا بتقولوا انتوا مين انتوا مين وش معنى طالعين الوقت اخواني في الله يجب ان نواجه انفسنا بالفجوة الهائلة بين منهجنا وبيننا بين المنهج وبين الاشخاص لازم نواجه انفسنا الان الناس خارجه من سجن اللي خارج من سجن كان سجن بدل الحياه ما هوش مصدق انه هيخرج منه خارج عايز ياكل عايز يشرب عايز يلبس وفي ناس تانية عايزه البلد تتطور عايزه تنميه واحنا واقفين مش قادرين نفهم الناس عايزه ايه اللي عايزين ياكلوا ويشربوا بيبصوا لنا ان احنا حاجه كويسه ماشي يا عم الشيخ حاجه كويسه يا عم الشيخ واللي عايزين ينموا البلد بيبصوا لنا ان احنا مشكله انتوا ليه ما انتوش معانا انتوا ليه في كل نازله ما انت احنا شايفينكم كل نازله بتنزل في الامه ما بنشوفكوش غير بعدها ليه ما حدش شايفنا حل يا جماعه الوحاد اللي بيقولوا الاسلام هو الحل هو احنا الوحاد اللي بيقولوا الالتزام هو الحل هو احنا انما الناس ليه مش شايفانا حل رغم ان الشريعه الاسلاميه اعظم حل المشاكل الدنيا كلها رغم ان منهج السنه والمنهج السلفي اعظم منهج موجود على وجه الارض كلها ليه مش قادرين نوصل للناس اللي عندنا محمد يونس في ماليزيا خد نوبل نوبل عشان عمل فكره اسمها بنك الفقراء ادوا له نوبل انبهروا بيها عارفين بنك الفقراء ده ايه بس هو ما قدرش يسميه كده بنك الفقراء ده اللي هو بيت المال بتاعنا عمل فكرة بيت المال وسماه بنك الفقراء هما مش فاهمين ان دي الشريعة الغرب بهر بالفكرة ادوله نوبل ادوا له نوبل احنا معانا شريعه مهوله بس مش قادرين نقنع الناس بيها فضلا على ان احنا نفهم هذه الشريعه ونحيط باعجازها وبروعتها زكاه الزروع بس زكاة الحبوب القوت اللي بنسميها شنطة رمضان ساعة رمضان زكاة الأقوات ده ايه كافية لإلغاء الفقر في البلد كلها بس لو اتطبقت من الذي يفهم الناس أن شريعة تركيا لما طبقت في السنوات السابقة 10% من الشريعة أو 20% بس من الشريعة الحاجة اللي الحكومة هناك قدرت تطبقها بقت رقم 15 على العالم في القوى الاقتصادية احنا عايزين نقول للناس الناس تيجي تكلمنا وتقول يعني هتقدر يعني الشريعة هتقدر انت بتقول ربنا هيقدر يصلحنا ولا لا انت بتقول ربنا هيقدر يحل مشاكلنا ولا لا ليه مش قادرين نوصل للناس المعاني دي ليه مش قادرين نوصل للناس الجوهره اللي معانا لما يجوا يقولوا لنا طب والتعصب اللي انتوا هتعملوه بيننا وبين النصارى تعصب يا ابني ده النص... ده اليهود لما شافوا تسامح الاسلام قالوا لا اله الا الله الراجل اليهودي اللي خد درع سيدنا علي بن ابي طالب سيدنا علي قال له ادي درعي قال له قال له دي درع انا اذا نحتكم الى القاضي اليهودي بيقول لخليفه المسلمين تعالى معايا المحكمه لو مش عاجبك تعالى معايا المحكمه راحوا المحكمه القاضي قال لسيدنا علي ها دي درعك قال له درع قال له ايه البينه مفيش بينه معايا قال له طب الشهود قال له ابني قال له ما ينفعش لا ناخذ بشهاده الولد لوالده قام قايل للتاني احلف اقسم ما هو البينه خلاص ما فيش بينه اقسم انت اقسم يا سلام جالك الفرج تالله وبالله ووالله اليهودي حكم ليه بالدرع اليهودي خارج مش مصدق درع ايه قال خليفه المسلمين ودرعه وفي القضاء يتحكم لنا فإذا به يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله مش مصدق اليهود لما شافوا تسامح الإسلام قالوا لا إله إلا الله التتار لما شافوا تسامح الإسلام قالوا لا إله إلا الله وحدثت معجزة تاريخية لم يحدث في تاريخ البشرية مثلها أن دخل المنتصر في دين المغلوب لما التتار المنتصرين الحاكمين للأمة دخلوا في الإسلام لما ابن تيمية ذهب إليهم يجادل عن الأسرى فأعطوه أسرى المسلمين ولم يعطوه أسرى النصارى فقال أهل ذمتنا قبل أهل ملتنا التتار ذهلوا بأخلاق الإسلام ودخلوا في الإسلام تسامح خلى الوثنيين يقولوا لا إله إلا الله ال 700 مليون مسلم بتوع جنوب شرق اسيا والدول اللي هناك لما لقوا اخلاق التجار المسلمين مع بعضهم احنا عايزين نحل مشاكلنا الاول وبعد كده نخرج نحل مشاكل الناس عايزين نوحد نفسنا الاول وبعد كده نخرج نقول للامه توحدي احنا عايزين نرتب البيت الداخلي بتاعنا الاول وبعد كده نخرج نقول الاصلاح زمان كان المسلمين قدوه حقيقيه فبقوا قياده احنا مش قدوه يا جماعه عشان كده الشعب ما هو سايبنا قياده في التوجيه يجب ان نواجه انفسنا بهذه الحقائق احنا حتى الان ما قمناش بدورنا اخواني في الله اخواني في الله الطيار طيار السنه في حاله مخاض رهيب مخاض رهيب يا اما هيتولد اقوى طيار على وجه الارض هيغير الارض لو انتوا اشتغلتم لو انتوا قمتم لو انتوا اتحركتم لو القوة الضاربة في الاتجاه الاسلامي اتحركت ما فضلش الاتجاه الاسلامي خطب على المنابر ساعتها وجه الارض كله هيتغير وليس وجه البلد بس احنا في حالة مخاض قال تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود يعني ايه يا رب اوفوا بالعقود عقد الاجارة يا رب ولا عقد الوكالة ولا عقد الهبة ولا عقد انهي عقد يا رب يا جماعة العقود مش بس العقود الدنيوية في عقود دينية عقود دينية الداعية الى الله ده بينه وبين ربنا عقد عقد في شروط جزائية لو ما طبقش عقد كل واحد منكم بينه وبين دين الله عقد ملزم انه يطبقه وعليك شروط جزائية لو ما طبقتوش قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول لا يا رب انت بتكلم مين يا رب ان ده ده لمين ان ده ده للصحابة اللي لسه راجعين من بدر منتصرين ربنا بيقول لهم لا تخونوا ما تبقوش خونه قال لا ده لسه راجعين من بدر معرضين حياتهم للخطر خد بالك انت عليك امانه يا ايها الملتزمون اوفوا بالعقود يا عباد الله اوفوا بالعقود انت عليك عقد بينك وبين دين ربنا عقد ملزم بيه اما بقول لك قوم وانزل للناس وغير الدنيا واتحرك وبطل الخيانه اللي انت مستمرئها وما انتش منتبه ليها لما بقول لك انزل واشتغل لما بقول لك القوه الضاربه في الاتجاه الاسلامي قوموا واتحركوا انا ساعتها ما بقولكش من فضلك لو سمحت نرجوك انا بقول لك ده بموجب العقد الذي بينك وبين الملك ميثاقه الذي واثقكم به ده انت مربوط يا ابني ده الوثاق ده الحبل بتاع الاسير اللي بيتربط بيه عشان ما يعرفش يهرب ده انت مربوط انت مش بمزاجك اصلا تختار انك انت تعمل لدين الله انك تبقى جندي من جنود الله ولا لا يا جنود الله في الارض اوفوا بالعقود ايها المتعاقدون مع هذا الدين ان تكونوا جنودا له اوفوا بالعقود التيار السلفي والمخاض الرهيب والمخاض الرهيب هذا هو عنوان هذه الخطبة المخاض الرهيب اللي يا إما هينتج عنه أقوى تيار يا إما لو ما فهمناش يا جماعة هنسقط أربع حاجات لو ما فهمناهمش هنسقط عند الناس وهنستبدل من الله سبحانه وتعالى إلا أن يشاء الله لو ما اشتغلناش هنسقط يعني إيه ما اشتغلناش لما حصلت أزمة غزة أقصى حاجة عملناها إيه لمنا فلوس لمينا فلوس وقعدنا نتفرج على اللي راحوا المستشفيات الا افراد قليله لما حصلت المظاهرات كانت مشاركات فرديه طب لما سقط مبارك كانت الم... بعد كده في ايه الناس مستنيانا اشتغلوا بقى اشتغلوا السجن اللي انتوا كنتوا فيه راح امبارح كنا احنا والناس مسجونين احنا كلنا في سجن واحد فاحنا كنا بنقول للناس الدين و و واحنا وهم مساجين لا احنا قادرين نعمل حاجه ولا هم قادرين يعملوا حاجه النهارده السجن اتفتح ما عادش حد هيعذرنا في عدم الشغل لان خلاص انتوا كنتوا بتقولوا كلام طبقوه بقى انتوا كنتوا بتقولوا الدين والشريعه والاسلام والالتزام طبقوا بقى انزلوا بقى فهموا الناس دينها مش تنزل للناس تجلدها تنزل للناس تحضنها تنزل للناس ترحمها وانا جاي في الغ... الى هذه الخطبه لقيت الشباب والبنات قاعدين يكنسوا الشوارع وينقشوا الشوارع ويعملوا قلت سبحان الله اختلاط لو اتنين مننا كانوا معاهم كان الاختلاط ده راح انما احنا بنشوف الحدث حاجه ما عجبتناش نعتذر طب انزل وصلح يا ابني انزل وغير انزل وقول لهم رايك والكل هيسمع كلامك ساعه ما هتبقى قدوه هتبقى قياده بس ارجع قدوه انزل وصلح اي وضع انما احنا اللي عندنا ان احنا بنعتزل فاكرين مثل الخمسة جنيه اللي ياما ياما اتقال على احوال الناس اللي بره النهارده المثل ده انا بقوله لكم عليكم انتم الراجل اللي جه لابنه قال له يا ابني انت كبرت وما عادش ليك عيش عندي هنا في بيتي الا بخمسة جنيه كل يوم تجيبها لي والا مالكش لا اكل ولا شرب الواد امه خدته على جنب قالت له تعالى يا ضنايا انت لا حمل شغل ولا بهدله انا كل يوم اديك الخمسة جنيه واديها لابوك كل يوم الواد يروح لابوه اشتغلت يا ابني اشتغلت كسبت كسبت فين الخمسة جنيه اهي يقوم مقطعها الواد يسيبه ويمشي لحد ما في يوم امه قالت له يا ابني الفلوس خلصت يعني ايه نتفضح انا وانت قدام ابوك لو ما اشتغلتش لازم تنزل وتشتغل والا هتبقى مصيبه طب اعمل ايه اشتغل مفيش حل غير انك انت تشتغل والا هنبان ان احنا كنا كدابين الواد من قبل الفجر نزل وطلعت روحه عما لقى شغل ما هو مش ببساطه كده اما تحب تشتغل هتشتغل وطلعت روحه عما لقى شغل وطلعت روحه عما اشتغل بالخمسة جنيه ورجع لابوه اخر اليوم اشتغلت يا ابني اشتغلت كسبت يا ابني كسبت فين الخمسة جنيه اهي لسه جاي مد ايده عليها قال له عندك ده انت تقطعني وما تقطعهاش ده انت تفرمني وما تقربش منها ليه لان الخمسة جنيه دي تعبي وعرقي اهي ديت اللي انا بقولها لكم النهارده ان انت دلوقتي اللي مطلوب منه يجيب الخمسة جنيه انت اللي امبارح كنت وارث كلمة انا من اهل السنة يا جماعة انا راجل سلفي ما شاء الله انا اللي ياما هنا ياما هناك الكلام ده كان امبارح النهاردة لو ما اشتغلتش كل اللي فات كان كلام كل اللي فات يا اخواني طيار السنه بيولد من جديد الفترة اللي فاتت كلها الناس ما كانتش عارفة عن ايه سنة فقضى الجيل الاول في هذا التيار حياته في التنظير للمنهج في ان هم يعرفوا الناس المنهج ان هم يرجعوا الفهم تاني الجيل التاني ده بقى اللي هو احنا طالعين وظيفتنا مش هنقعد ننظر تاني ما خلاص ما قضيت الاعمار في التنظير امال ايه نفعل المنهج نطبق المنهج سمعنا على المنابر عن على المنابر عن الدعوه نخرج ندعو بقى سمعنا على المنابر عن التربيه نخرج نربي بقى سمعنا على المنابر عن ان احنا ناكل الطعام ونمشي في الاسواق وننتشر وسط الناس ده ربنا بيقول للصحابه فاذا قضيت الصلاه فايه فانتشروا انتشروا يعني انتشروا يقول لك قوات الانتشار السريع اللي ممكن تطوق البلد في ربع ساعه الانتشار ده اللي هو التوزع على الاماكن وتقفيل الثغور كلها فانتشروا يعني انتوا دلوقتي سمعتوا خطبه الجمعه اذا قضيت الصلاه سمعتوا خطبه الجمعه وخدتوا العلم كل واحد يروح ينشر اللي سمعه في بيته في شغله في دراسته في منطقته في حتته وسط اصحابه مع اولادها انتشروا انتشروا انشروا الدين معاكم في كل مرة الصحابة قعدوا مع النبي في القرآن ربنا قال انتشروا برضه في سورة الأحزاب فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث قعدت مع النبي عليه الصلاة والسلام والنبي ما بيقولش أي حاجة النبي عليه الصلاة والسلام ما بيديش غير علم ما بيتكلمش غير في العلم والله والدار الآخرة قعدت معاه على المنبر قعدة علمية أو قعدت معاه على الأكل قعدة برضه دعوية وعظية انتشر بعدها وشيل الخير ده وديه في كل مكان انتشروا يا إخواني لما لا تنتشروا انتوا ما بتنشروش الدين ليه ما اصل الدين مش هينتشر مش هنجيب 2000 شيخ حسان و3000 الشيخ يعقوب و5000 الشيخ ابو اسحاق هم خلاص بيطلعوا على المنابر ويقولوا لنا احنا بننشر ده بقى في اماكننا كلها بننشر ده في مناطقنا كلها بننتشر بالدين فالدين بينتشر لما ليه يا جماعة الجوهرة اللي معانا مش قادرين نقنع الناس بيها واصحاب الازاز المزيف من العلمانيين الناس كلها بتتفرج عليهم دلوقتي والناس كلها بتسمع لهم حتى كثير من الملتزمين والملتزمات بيتفرجوا على البرامج العلمانية دلوقتي للأسف الشديد ليه ليه احنا كده لازم ننزل انا مش جاي احبطك انا مش جاي ان انا اقول لك انت ما انتش نافع لا ده انا جاي اقول لك انت اللي لو اتحركت الدنيا هتتغير انت اللي باذن الله لو قمت الدنيا كلها هتقوم انا جاي اقول لك ان في امل عظيم بس قوم الست شهور الجايين دول اخطر ست شهور في تاريخ مصر كلها الحديث ست شهور الجايين دول هم دول اللي لو عندنا خط سير فيهم واشتغلنا ودعينا وسط الناس وانتشرنا البلد دي وجهها يتغير لازم يا اخواني نشتغل لازم نشتغل الناس ما عادتش بتستنى راينا في النوازل حقيقه ولا مش حقيقه الناس لما شافت موقفنا في غزة بعد كده موقفنا في المظاهرات بعد كده موقفنا في بعض المظاهرات قبلها موقفنا في كذا وكذا ما عادوش بيستنوا رأينا خلاص الناس عادت بتشتغل منها لنفسها خلاص الدول لا بيصنعوا أحداث ولا بيشاركوا في الأحداث ما بيفتكرناش الحكومة بتفتكرنا بس لما تحصل فتنة طائفية او مصيبة مش قادرة عليها تعالوا يا جماعة هتدوا لنا الناس والناس بيفتكرونا لما تحصل نازلة يبصوا لنا كده ويتصعبوا ويقولوا اه لو كنتوا معانا كنا قلبنا الدنيا كلها زي الكلمة كده اللي اتقالت في المظاهرات المرة اللي فاتت لو ما اشتغلناش يا جماعة هنسقط الحاجة التانية لو ما فهمناش يا اخوانا هنسقط يعني ايه ما فهمناش يا اخواني الناس الوقت خارجه من سجن واحنا واقفين لها خارجه عايزه تاكل عايزه تشرب محتاجانا اه بس محتاجانا نحضنها ونقول لها احنا معاكم احنا معاكم احنا وسطكم احنا منكم احنا عندنا انتماء انا انا بحب مصر اكتر من اي واحد على هذه الارض واشهد الله على هذا طب بتحب مصر دي يا جماعه اكتر بلد اتذكرت في القران كله بل في اجزاء منها ذكرت في القران زي سيناء بل في تضاريس جغرافيه منها ذكرت في القران زي جبل الطور مصر ده يا جماعه اكتر بلد اتذكرت في القران بل لم يتجلى الله الى مكان الا في مصر فلما تجلى ربه للجبل يا اخواني مصر دي دولة هي قائدة العالم الاسلامي على وجه الحقيقة لان انا بحب مصر لاني بحب الاسلام انا بحب مصر لاني عارف مصر بالنسبة للاسلام ايه ده حب لمصر ده انتماء عايزين يا جماعة عايزين نفهم احنا دورنا ايه في المرحلة ديت لو ما فهمناش يعني ايه لو ما فهمناش لو ما فهمناش الناس الناس خارجة من السجن ها هتطبقوا الشريعة ولا لا الناس كلها مع الشريعه بس الناس مش فاهمه ايه تطبيقها هتطبقه ولا لا يا عم طب بس احضنه قول له انا معاك طبطب عليه ذكروا بالله الناس معانا يا جماعه احنا بنخسرها احيانا باستعجالنا الراجل قاتل المئة لما راح للراهب قال له مالكش توبة ما هوش فاهم ما هوش فاهم ضيع الراجل وضيع نفسه ضيع الدنيا لو ما فهمناش الناس هنضيع الدنيا العالم هو اللي كان فاهم هو اللي استوعبه لو ما فهمناش قرأت تحليل أمريكي عجيب عن الصومال جايب لك الصومال من أول ما المحاكم الإسلامية انتشرت في المحاكم الإسلامية لما الحكومة سقطت انتشرت في كل مكان وطبقت الشريعة يعني هو الفقه اصلا هو اللي هو هو المحاكم بالظبط يعني دلوقتي طلبه الفقه المتقدمين ممكن يمسكوا اي محكمه اي محكمه بس يعني لو الناس فهمت يعني ايه قانون ويعني ايه شريعه ف مسكوا المحاكم الشرعيه هم اللي طبقوا الشريعه في البلاد كلها وطلع مجموعه جهاديه اسمها شباب المجاهدين بقت هي والمحاكم الاسلاميه واحد دول مجه- جهادي عسكري ودول سياسي ماسكين الحكم والصومال بقت في ايد الاسلام 100% من اقصاها الى اقصاها من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها فماذا حدث اذا بالصيحات اول حاجه ممنوع الافلام الاجنبيه طب استنوا بس ثانيه واحده ما انا عارفين انها حرام عارفين ان اي حاجه فيها تبرج وصفور وعري و- وافكار ضاله ما انا عارفين بس يا اخواني يا اخواني انتوا بتتعاملوا الوقت مع شعب انتوا لسه ما بذلتلوش زي الوقت اللي بيقول للناس ايه شريعه اسلاميه ولا مش شريعه اسلاميه هو لا هو عارفك ولا عارف الشريعه هو ممكن يكون جوه قلبه ايمان اكتر منك بس هو ما هوش فاهم هو مضحوك عليه فهمه هو نفسه تو- توصله لربنا بس مش تمسكه من رقبته غصب عن عينك هتبقى ملتزم مش قادر يستوعب هذه اللغه مش قادر ممنوع خلاص حرام الافلام الاجنبيه والموسيقى تماما انتهت خلاص فورا قرار فوري ومنتهي والقات القات ده زي الحشيش كده بس هم بيحسبوه يعني ايه زي الس- زي الشاي كده عم بيحسبوه زي الشاي عندهم حرام على البنات طب اشمعنى البنات من الاولاد هو المهم حرام على البنات وخلاص طيب وايه تاني واي تجمع سياسي ممنوع اي فكر غير فكرنا ممنوع حتى لو فكر كويس برضه بس اسمه سياسي وعكسنا يبقى ممنوع او غيرنا ممنوع وبص بقى كينيا انتوا اثيوبيا يا ويلكم يا سواد ليلكم احنا انتوا دولتين اسلاميتين اصلا وبتوعنا ده احنا هنجيلكم هنقطعكم حتت وبص بقى امريكا ادي تنظيم القاعده اهو فتحنا لها الصومال وهتنتشر وهنوريك يا اوروبا انت وامريكا رعبوا العالم ورعبوا الدول بتاعت الجوار وخنقوا الناس وكانت النتيجة ان لما اوروبا وامريكا اتفقوا مع اثيوبيا و300 الف جندي اثيوبي اجتاحوا الصومال كانت المصيبة ان الشعب ما وقفش معاهم مش المصيبة انهم دخلوا ما هذا ما وعدنا الله ورسوله المصيبة ان الشعب ما وقفش معاهم فاضطروا الى الهرب والوقت يعني يمكن ماسكين جزء محدود من الصومال يعني ايه يعني يا جماعة لازم نتعب لو عايزين ناخد عايزين الشريعة ما احنا عايشين عشان الشريعة هو احنا لينا حلم في حياتنا غير الشريعة هو احنا اصلا ده الواحد بينام وبيحلم الواحد يا اخواني والله العظيم بيشوف اطفال المدارس يعني الدموع بتنهمر من القلوب قبل العيون بيشوف الشباب الضايع الدموع تنهمر من القلوب قبل العيون اكتر ايه الواحد ممكن يبكي فيها من القران ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا امتى يا رب بقى امتى يا رب الالوف والملايين من اوروبا وامريكا واستراليا وافريقيا وامريكا الجنوبيه واسيا و- والشباب البعيد امتى يا رب هنشوفها افواج بقى مش فرادى مش واحد النهارده اسلم وخمسه النهارده التزموا واتنين لبسوا نقابوا بقى امتى بقى هنشوفها افواجا انما يا جماعه عايزين ناخد لازم نتعب زي في الجزائر عم القوة الإسلامية ضغطت على الحكومة احنا قوة إسلامية جبارة عايزين ايه عملنا جبهة إنقاذ ولازم انتخابات حرة حاضر انتخابات حرة ايه طب وبعدين كانت النتيجة ايه اكتساح التيار الإسلامي في كل الانتخابات وكسبها نتيجة طبيعية طبعا ما هو الشعوب معانا الشعوب معانا بس نكلمها بلغتها ماذا كانت النتيجة النتيجة تصريحات فورية احنا هنوريكم علمانيين احنا احنا هنوديكم في ستين مصيبة احنا والعلمانيين لسه هم اللي ماسكين البلد فماذا كانت النتيجة طبعا بتط- بتخطيط اوروبي ج- من الجيش الجزائري اجتياح وانقلاب عسكري على نظام الحكم هناك ومذابح للملتزمين بل عموم الشعب هناك والطريقة المعهودة بتاعتهم يعملوا لهم 50 60 70 تفجير اللي هم الحكومات يعني ويقوموا ملزقينها في الملتزمين ويقولوا للناس شوفوا اهو اهم دول اللي كانوا يحكموكم وشوهت صورة الملتزمين هناك ليه بسبب ان احنا عايزينها في خبطة احنا فاكرين انها خبطة ان الحكم ده ها لا يا ابني لازم نتعب يا جماعة لازم نبذل نفس القضية اللي خلت أزمة ليبيا الآن أزمة ربنا يستر فيها نفس القضية اللي مسكوا شرق ليبيا اتجاه جهادي فور ما مسكوها اعلنا الاماره الثنائيه الاماره الثنائيه دي الحكم اللي كان قبل القذافي اللي القذافي عمل انقلاب عليه الاماره الثنائيه دي كانت ملكيه اصلا يعني مش تمثيل اسلامي 100% ولكن كانت مطبقه الشريعه اعلان طب وليه اعلان يعني هو هو ده وقت ان انت يا سيدي احكم بالاسلام وإع- يا سيدي اعلنها حتى اسلاميه فما كان الا من قبائل الغرب انها انسحبت هو انتوا هتعملوها ثنوسيه لا خلاص القذافي اولى من الثنوسي ما انت بتتعامل مع قبائل هو انت فاكر انك بتتعامل مع الع- الشعب في ايام سيدنا ابو بكر الصديق انت بتتعامل مع ناس لسه مش عارفه دين ما نزلنا لهاش لسه ما انتشرناش وسطها لسه لحد دلوقتي معذورين ما فهمناهاش فانشقت ليبيا والوقت حلف الناتو وامريكا بيستعدوا للتدخل عسكريا في ليبيا لان طبعا الوقت نص ليبيا اماره اسلاميه نصف ليبيا اماره اسلاميه يا جماعه في انا برى في عيون والفاظ كثير من الاخوه استعجال كانه فاكر انها حته بقلاوه هتتاكل يا جماعه ده دونها الدم والانفس انتوا فكركم ان الباطل هيسيبها كده يا اخوانا اول مهمه ان الشعب نفسه يعرف الجوهره اللي معانا ان الشعب يعرف يعني ايه سنه ان الشعب يعرف يعني ايه شريعه من ايام من يومين قاعد مع شباب على قهوه نزلت في وسط الليل مع شباب على قهوه بقول لهم انتوا مش واقفين مع الشريعه الاسلاميه ليه؟ واذا بسيل الكلام انتوا الشريعه الاسلاميه الشريعه الاسلاميه ايه؟ طب لو مسكتوها هتعملوا في السياحه قلت لهم هو الوقت اللي بيدخل الهند الهند عشان يعمل سياحة بيلزموه أي دولة في العالم بيلزموه بقواعد البلد البلد الوحيدة في الدنيا اللي بيدخل بتاع بره يدوس بجزمته على الناس وتقاليدها ودينها هي مصر البلد الوحيدة اللي مقابل دولارات السياح بتخلي أي ادخل اعمل اللي أنت عايزه بس اديني فلوس هي مصر إنما أي دولة بتحترم تاريخها وبتحترم تقاليدها وبتحترم دينها وبتحترم أعرافها واللي عايز يدخل أهلا وسهلا بس هو محترمني انت الوقت عايز يعني هي دي كرامه اصلا مش بنقول احنا عايزين كرامتنا ترجع هي دي طب هتعملوه في البنوك قلت له البنوك دي خربتها الناس حطت كل فلوسها في البنوك والبنوك حطت فلوسها بره وبره خدوا الفلوس طوروا بقى صناعتهم وبعتوا لنا هنا اجهزه وعشان نشتريها سلفونا فلوسنا ديون ذات عوائد ربويه فظيعه اشترينا بالفلوس اللي ادوها لنا رجع لهم الفلوس واحنا بقينا مديونين ومفلسين وشبابنا عاطل ما عندوش شغل لان فلوسنا كلها خرجت بره تشغل شباب اوروبا وامريكا واحنا شبابنا مش لاقي يشتغل يبقى الحل كان في البنوك امريكا نفسها البنوك عندها فايدتها صفر لانها مش عايزه الناس تحط فلوس في بنوك عايزه الناس تشغل فلوسها وتشغل شباب بلدها لما تشغل فلوسها طيب دلوقتي لو لو اسرائيل منعتوا الغاز عنها عندكم جيش يقف في وشها ما ده كلامهم الناس هتحاربنا انا عايز اعيش وانت بتقول لي موت منين بقى تقنع ده واحد يا جماعه الناس دي عايزه حد يفهمها الناس دي عايزه حد يحولها لاصحاب رساله يا اخواني احنا مش نازلين للناس نقول لهم بطلوا تسمعوا عمرو دياب واسمعوا سامي يوسف انا نازل للناس اقول لهم ابقوا جنود لله في الارض شيلوا دين خليكوا اصحاب رساله انا طلبي عالي احنا طلبنا من الناس عالي ما بنضحكش على الناس زي ناس تانية اه بتسيسها لحد ما تيجي خطوه خطوه احنا من اولها بنقول لهم احنا انتوا- احنا عايزينكم خلفاء في الارض عايزينكم جنود في الارض ما دام مطلبي عالي لازم اعرف ان المطلوب مني انا نفسي يبقى عالي لازم اتعب عشان انا عايز اطلع الناس برج الف دور وانا واقف من فوق بقول يلا اطلع اطلع ازاي اعمل له سلم انزل خد بايديه انما ان احنا عايزين نطلع الناس من افق عالي واحنا بذلنا مجهود نزلنا للناس يا جماعه نزلناهم نحضنهم ونشاركهم في اللي هم فيه لو ما فهمناش هتبقى مصيبه تالت حاجه لو ما توحدناش يا اخواني في مؤامره خطيره بتحصل على مصر دلوقتي هو انتوا فاكرين نتنياهو كده فجأة سكت كده رضا بالأمر الواقع وفجأة أوباما كده راضي بالأمر الواقع والناس دي قاعدة كل تخطيطها في انهيار ال- الأمة الإسلامية وأولهم مصر يا اخوانا في مؤامرة لازم نفوق عشان نعرف ايه اللي بيدار عشان نعرف ايه اللي مستنينا عشان بسرعة نفهم الناس دينها قبل ما يضحكوا على الناس نفهم الناس دينها قبل ما يضحكوا على الناس قبل ما يسمموا عقول الناس كلمة ليبرالية وحرية ومدنية كل دي في مخططات بتتسرب احنا مش عارفين لماذا نحن آخر من نفهم وآخر من نصل وآخر من يتحرك ليه دايما احنا رد فعل ما احناش فعل ليه لماذا انا دلوقتي ما ببعتش رسالة للعلماء خدوا بالكم يا اخواني العلماء بيقوموا باخطر دور على وجه الارض حفظ المنهج انا ببعت رسالة ليكم انتم ان انتوا اللي لازم تنزلوا وتنتشروا وسط الناس وتبلغوا الدعوة للناس وتفهموا الناس يعني ايه دين ويعني ايه شريعه ده رساله ليكم انتم رساله للقوه الب- الهائله المعطله داخل ذلك الصف وداخل ذلك التيار لو ما توحدناش هنغرق هنغرق عارفين المظاهرات الفئويه اللي هتضيع مصر اول ما قامت المظاهرات كل مجموعه ها طلعوا لنا اجورنا بقى غلوا لنا اجورنا اجور ايه يا ابني يا ابني دي مرحله ان احنا ندي مش ان احنا ناخد دي فتره عطاء وبناء مش فتره انك تاخد ايه الانانيه القاتله دي مصر دي بلد مؤسسات لو كل مؤسسه وقفت عم مر- مرتباتها تزيد جزء من الاقتصاد بينهار جزء من الاقتصاد بيقع هتوقعوا اقتصاد البلد البورصه بتنهار اصلا الاقتصاد بينهار وانت كل دماغك انك تلحق تبني لك بيت على الطريق الزراعي بسرعه وانك انت تلحق تسرق ارض فلان وتعلي عليها دورين وده يلحق ان هو ي- ي- يزود المرتب بتاعه ويعمل مظاهره يا جماعه النقطة دي نقطة تانية أنا النقطة اللي بتكلم فيها دلوقتي إن إحنا لو ما توحدناش الوقت مع بعض لو الملتزمين ما بقوش إيد واحدة هنعمل زي بتوع المظاهرات الفئوية السفينة بتغرق وهو بيقول لك يلا نفسي يا ابني ما أنت هتغرق فيها الدنيا بتضيع وهو بيقول لك يلا نفسي أو بالظبط كده كل واحد بيقول لك يلا دعوتي يلا درسي يلا شغلي يلا لازم يا إخواني نبقى إيد واحدة يا اخواني لازم نبقى ايد واحده الصخره حديث الثلاثه والصخره لما الاول دعا ببر والدين تلت الصخره اتفتح الثاني دعا بالعفاف تلت الصخره اتفتح الثالث دعا بالامانه تلت الصخره اتفتح الصخره مش هتتفتح غير على ايد الثلاثه اوعوا حد منكم يفكر ان احنا الحل الوحيد في الدنيا دي كل ناس بتشتغل على منهج السنه حل زيهم زيكم ما تفترضوش ان احتكار الحق ده يا جماعة الدين ده عامل زي نهر كبير بقاله 1400 سنة بيتدفق كل واحد مننا قناة بتصب في النهر ده كل كل جماعة على السنة قناة بتصب في النهر ده. قال لها ده دول عندهم بدعة كذا ودول عندهم يعني ما هو كله عنده مشاكل كله عنده مشاكل ولازم نتعامل مع الواقع والمعركة مع الم... مع الخطأ وليست مع المخطئ إنما خيره غالب شره نهر وكله قناة قنوات بتصب في النهر لازم تفهم ان مش انت ال- كل كل النبي عليه الصلاه والسلام قال وانا اللبنه لما قال ان الدين ده بناء هو اللبنه اللي اتحطت في حجر الزاويه حجر الزاويه ده زي عمود الاساس كده عليه الصلاه والسلام لبنه النبي عليه الصلاه والسلام بيقول على نفسه لبنه وانت فاكر ان انت المبنى كله وفي كل مجموعة عشرين واحد اشتغلوا مع بعض فاكرين ان هم الحل وهم اللي هيقوموا بمهمات دولة الخلافة وهم اللي هيغيروا وجه التاريخ ده نوع من انواع ال يعني ال يعني يعني حاجة غير عقلانية تماما زي مجموعة من العميان مسكوا فيل واحد مسك ديله واحد مسك رجله واحد مسك بطنه اللي مسك البطن قال لك الفيل ده حاجة منفوخة واللي مسك الرجل قال لك ده اسطوانة طويلة كده واللي مسك الديل قال لك ده خيط رفيع وهو الفيل كل ده الإسلام هو كل ده كل ده لازم نؤمن ببعض لازم نقبل بعض لازم حالة الجزر المعزولة عن بعضها دي تنتهي لا نصر بلا وحده ولا وحدة بلا جندية ولا جندية بلا تجرد دي قوانين لازم تبقى متجرد ولازم تبقى جندي ولازم تؤمن بأخوك ولا مش هتتوحد معاه لازم نؤمن ببعض لازم نلتقي الصخرة مش هتتفتح غير على ايدينا كلنا اللي فاكر ان هو اللي هيفتحها لوحده مش عارف ان اقيموا الدين الدين عامل زي المسجد ده واحد هيبني الجدار ده واحد هيصب الاساس واحد هيبلط واحد هيمحر واحد هينقش واحد هيعمل السباكه واحد هيركب السيراميك هو الدين كده كل واحد له دور اللي فاكر ان هو اللي هيشيلها كلها الوحيد اللي كان ممكن يشيلها من اولها لاخرها محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام بس بعد سيدنا محمد لازم كلنا نؤمن ببعض ولازم كل واحد مننا يؤمن بدور اخوه لو ما توحدناش هنسقط هنسقط إخواني في الله الأمل عظيم والأمل كبير وأنا عارف أن كل واحد منكم مليان إيمان ومليان بإذن الله سبحانه وتعالى طاقات ما هو لو نفسه أنه يشتغل ولكن يا إخواني لازم نعرف أن ربنا معانا ولكن الكلمة اللي قالها الزعيم المخلوع أن الله يساعد الذين يساعدون أنفسهم قبل الأزمة ديت كانوا بيقولوا بعد أسبوعين مش هتشوف ولا واحد ملتزم بعد الثورة بعدها بأسبوعين ما شفناش ولا واحد منهم يا جماعة ربنا معانا ربنا بيحفظنا ربنا بيحمينا ربنا متولينا بس احنا نبقى مع ربنا بس احنا نقوم اذا كان دي معية ربنا لينا واحنا يعني مقصرين اشد التقصير امال لما تقوموا بقى وتشتغلوا في الدعوة الى الله ساعتها هيحصل ايه اقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى أما بعد لازم نفهم الوضع اللي احنا عايشين فيه مصر في خطر يا جماعة مصر في خطر من الشرق اتمنع الغاز عن إسرائيل وبيقولوا رئيس الوزراء ده عدو لينا من الغرب الناتو بيهدد مش بيهدد هم بيرتبوا الوقت لاجتياح عسكري ليبيا من الجنوب جنوب السودان اتشق خلاص زي ما قالوا قبل كده جنوب السودان ده عايزينه يبقى فاتيكان افريقيا اللي معاه جنوب السودان ده زي ما هم قالوا هيقدر ينصر نص افريقيا ان شاء الله ربنا هيمكر بيهم ومش هيحصل لهم مش هيحصل لهم اي مكسب ولكن انا بقول لك هم بيفكروا ازاي مصر في ازمه النيل 15 مليون متر مكعب من الميه خلاص ممنوعين عن مصر ده رزقه كان جاي لنا وبذنوبنا قل رزقه كان جاي لنا وبذنوبنا قل في خطر حقيقي سياسي في خطر اقتصادي اقتصادي حقيقي البلد هتستحمل لحد امتى في خطر اجتماعي المظاهرات الفئويه اللي الانانيه المفرطه اللي بتحصل دي انا عايز ازيد يا عم الوقت البلد بتقع وانت بتقول انا عايز ازيد اقف واسند بلدك وشوف بلدك بتتطور ازاي دلوقتي ايه الانانيه القاتله دي والبلطجه المشاكل الاجتماعيه الخطيره اللي بدات تطلع بلد بلا شرطه في مشاكل يا جماعه يعني البلد وضعها لا يحتمل ان كل واحد دلوقتي يبص كده ويسكت لازم كل واحد منكم يبقى له دور لو مش احنا اللي انقذنا سفينه المجتمع مين اللي ينقذها لو مش احنا اللي نزلنا ورتبنا الناس وربطنا الناس وبقينا وسط الناس في اي لحظه نقول للناس يلا يا جماعه عشان ننقذ امتنا في حاجه الناس موجوده معانا لازم يا جماعه ننزل للناس مفيش بديل مفيش بديل على اننا ناكل الطعام ونمشي في الاسواق مفيش بديل على اننا ننزل وندعو وننتشر الجامعه هتبدا بكره اهي باذن الله كل واحد من الطلبه ينزل ينتشر وسط دفعته يتكلم ما تعرفش تسمع لك النهارده شريط وتحضر كلمات وعظيه رقراقه رقراقة عن الأثر الدنيوي للطاعة عن الجنة عن حب الله وتنزل تقولها في المدرجات وفي السكاشن وفي الراوندات وفي أصحابك وتوقف شلة شلة وتشوف مجموعة مجموعة في الجامعة وتعمل عليها جولة تكلمها في الدين لازم واللي عندهم شغل ينزلوا بكرة يكلموا زملائهم كلهم لازم نتجرأ لازم ما انتش هتنقص حتة ما انتش هتنقص حتة مصر في خطر يقول لك مخزون ال ال ال ال القمح ست شهور يعني مش عايز اقول اخبار اخرى بس ممكن يعني والجيش لحد امتى هيسكت ما ممكن الجيش فجاه يقوم ضرب لك نار وخلاص كل واحد عرفتونا وساعتها تبقى حرب بين الشعب والجيش يا تبقى يا تبقى ساعتها ايه اللي هيحصل الطائفيه الخبيثه اللي بتحصل لازم نفهم نتعامل معاه ازاي احنا معانا الوقت طائفه جوه المجتمع بلا انتماء بلا انتماء مين اللي بيقول لي الصبح بيقول لي انت عايز نسكت على النصارى ده كانوا بيشتموا في الاسلام ولا بيشتموا في السنه قدام مسبير امبارح يا ابني يا, يا, يا اخواني في الله دول اخطر طائفه موجوده في مصر دلوقتي دول ناس امريكا كانت بتلعب بها لازم نفهم ان النبي عليه الصلاه والسلام لما دخل على الرجل قال بئس اخو العشيره هو وبعد كده هش له وبش طب ليه سيدنا عائشه قالت له يا رسول الله قال انت قلت بئس اخو العشيره وهشيت معه وبشيت واحد شر واحد اذى ومش قادر له دلوقتي ما اناش فاضيله ما عنديش امكانيه ليه هعمل معاه ايه هستوعبه واصبر وخلاص امريكا لو عايزه تدخل مصر مسمار جحا بتاعها هو النصارى هي... هي... هيطلعوا الدنيا هنقوم ولعين الدنيا دنيا تولع هيقوم الناتو داخلك تاني يوم وناس ما عندهاش انتماء بس هي من من سنين اختارت العماله لامريكا واختارت ان امريكا تلعب بقى ويدفعوا ثمن ده ما شاركوش في المظاهرات قال لك طب القداس اللي كان في ميدان التحرير ده كان قداس بروتستانت مش قداس الارثوذكس بتوع مصر ما شاركوش وكانوا واقفين مع مبارك لاخر لحظه بل بكوا عليه لما مشي والمظاهرات نجحت من غيرهم وواخدين خبطه عمرهم وواخدين صدمه عمرهم ومكبوسين وحاسين بفقد التوازن ويجي بقى واحد يقوم ولع لك الدنيا ما انتش عارف بقايا فلول النظام السابق ولا بقايا شكلها في النظام يقوم ولع لك الكنيسه عشان يولع الدنيا ما انت ما انتش عارف البلد دي مليانه ناس ما احناش عارفين هم مين نتعامل ازاي لازم احنا في الوقت ده نضبط النفس كل اللي نقدر نقوله ان ده فلول النظام السابق وعايزين يولعوا الدنيا ودي حلقه لسه في سلسله طويله ولازم نضبط نفسنا طب شتموا مش الوقت يا جماعه مش الوقت يا اخواني انت بتتعامل مع مصيبه مش الوقت البلد بتقع البلد بتقع لازم نبقى فاهمين واحنا بنعالج المشاكل بنعالجها ازاي بنعالجها ازاي المصر في خطر مصر قائدة العالم الإسلامي في خطر يعني أمتك الوقت في خطر يعني لازم يبقى فاهم خط سيرك إيه في الفترة دي زي قضية بصراحة ما دام أثرنا هذه القضايا بصراحة زي قضية الإخوان المسلمين قضية الإخوان السلفيون والإخوان قضية في غاية الخطورة ألا إخواننا يا جماعة إخواننا إحنا نقطع بعض قدام الناس إخواننا ولسه في انتخابات اتحادات طلابية هيدخل فيها هم وطائرات إسلامية أخرى وسالفين داخلين ولسه في انتخابات مجلس الشعب هيدخل هنعمل إيه؟ لو ما تفهمناش مع بعض هنولع في بعض يا جماعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تدابرون تدابرون يعني كل واحد يدي ظهره للتاني ايه ما انتش نافع وانت كمان ما انتش نافع ثم يضرب بعضكم رقاب بعض بدام ادينا ظهرنا لبعض ولو بعد ألف سنة هنقتتل ليه؟ أصل لما ادينا ظهرنا لبعض كان حجم الخلاف قد كده اهو جزوة من الخلاف أم جاي بتوع الأمن قعدوا ينفخوا فيها ويولعوها زي الوثيقة المشهورة في توليع الدنيا ما بين السلفيين والإخوان اللي انتشرت في كل مكان دي وبعد كده جه الجهل بالفرق ما بين الخلاف السائغ وغير السائغ اعتقد ناس ان كل خلاف بيننا يبقى خلاف غير سائغ قعدوا ينفخوا فيها ويولعوها اكتر بعد كده جت طيور الظلام وخفافيش الظلام قعدت تنفخ اكتر بقت حريقه كبيره بعد كده جه كل طرف من الطرفين في ناس حريصين على الزعامه والاماره ده صف الصحابه اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال عليه خير القرون قرني ربنا قال عليه ومنكم منكم من يريد الدنيا يعني خير القرون كان فيهم ناس عايزين دنيا في ناس في الطرفين عايزين مركز وطول ما العلاقه بعيده كل واحد محتفظ مركزه لو قربت العلاقه اه بقت الدنيا في ناس بتؤجج هذا الخلاف من جوه الطرفين بعد كده كل طرف من الاثنين يعني هو الوقت غلطان في حاجات اه احنا لا نختلف في تشخيص الواقع المشكله انا خلافي مع المعترض في تشخيص الحل في تشخيص طريقه التعامل مع الموقف بعد كده هو غلطان يا سيدي ماشي انا معاك بس انت عرفت منين انك لو فهمته في جو اخوي مش هيرجع ده انت هتفاجئ ان نص المشاكل اللي اتحلت في ثانيه بمجرد ما كل طرف يقول للتاني الحجه والبيان فاصبح الجزوه اللي بتمثل حجم الخلاف الحقيقي نتيجه التدابر وان محدش بيسمع لحد وان العلاقه ما بين اطراف البيت الاسلامي الواحد وحجرات البيت الاسلامي الواحد بقت علاقه حوار الطرش اصبحت نار موقده بس لو قعدنا وتفهمنا وشلنا الخلاف الغير سائغ وشلنا الحاجات اللي كل واحد رجع للحق لما سمع نصيحة اخوه وشلنا طيور الظلام وشلنا النفخ اللي كان الامن بينفخه ما بيننا وشلنا وشلنا وشلنا هنوصل في الاخر ان حجم الخلاف حج... هنوصل للحجم الحقيقي بقى الخلاف كبير بقى وصغير هنوصل للحجم الحقيقي ساعتها انما الوقت الحجم غير حقيقي غير حقيقي حجم غير حجم وهمي حجم مصنوع يا اخواني ده اكبر تج... هو اصلا مين اللي في البلد دي ماما الاخوان السلفيين هو لا يوجد طيار اصلا له اي فعاليه في حاجه في البلد ده حقيقه الاخوان السلفيين العلمانيين العلمانيين دول يا ابني في مصر كلها اقل من العدد اللي قاعد قدامي امال مولعين الدنيا ليه مولعين الدنيا يا حبيبي لان العلمانيين مش زينا العلمانيين مش ناس قاعده كده بتتفرج العلمانيين الواحد منهم بقناه الواحد منهم بجريدة بيتفرج بي- بيشتريها عشرات الالوف الواحد منهم ببرنامج توك شو يجي الساعه 9 ولا 10 ثلاث ارباع مصر تتفرج عليه الواحد منهم بمنتدى على النت قاعد يسمم الناس ويحط السم في العسل مئات الالوف من الشباب بيدخلوا لان الواحد منهم يساوي بالنسبه لمنهجه انما احنا بالنسبه لنا انتوا لسه طاقه غير مفعله لو انتوا اتفعلتم المسجد ده كفايه انه يمسح العلمانيين في مصر انما لو انتوا قمتوا واشتغلوا يا اخواني المخاض السلفي لو نجم عن انتقال من مرحله التنظير لمرحله العمل والتفعيل هنبقى اكبر قوه على وجه الكره الارضيه انتوا جواكوا طاقات مهوله ومعاكوا منهج معجز بس المشكله انكم تتحركوا المشكله ان كل واحد منكم ينزل بكره في مكان شغله او مكان دراسته يتحرك بالدعوه الى الله يا ابني ده انتوا ما انتش عارف هتقول ايه يا ابني ده انت اكتر واحد سمعت على وجه الارض كلام ده انتوا لو عصرناكم هتنزلوا خطب ودروس يا ابني ده انتوا متعبيين كلام هو انت لسه ما انتش عارف تقول ايه بعد كل اللي سمعته يا نهار ابيض ده تبقى مصيبه بقى ده ده ده اللي مش عارف يقول ايه بعد كل اللي سمعه عايز يروح ل... يشوف يشوف ايه المشكله اللي عنده تروح حبيب قلبي كل واحد منكم النهارده يسمع له درس على سي دي على شريط اي شريط قديم عندك في البيت وعظ رقيق رقراق مش عايزين ننزل نتهم الناس ونقول لهم انتوا بعاد وانتوا لازم تتوبوا وانتوا لا يا حبيبي كلم يا اخواني المثل اللي كنا زمان بنقوله للناس في الشارع لما واحد لابس سلسله يقول آه، السلسله دي حرام هو خايف هو حاسس انه لو جه معاك الجامع هتقول له سيب السلسله وسيب السجاير وسيب بنطلون الشارلستون اللي انت لابسوني ده وال- والباضي اللي انت لابسه ده واخلع واعمل وسيب اللي انت بتكلمها بقى فكان الرد بكل بساطه لان ما اقدرش اواجهه دلوقتي ما اقدرش انا كده بحطمه مش بصلحه انا كده ما عنديش اي فق تغيير ولا اي تدرج في الاصلاح كنت اقول له بص حبيب قلبي انت عامل زي اللي واقف في مسجد كله ضلمه اول ما يجي شويه نور خفاف بنشوف العواميد بيجي نور اكتر بنشوف المنبر بيجي نور اكتر نشوف السجاجيد يفضل النور يجي لحد ما نشوف الدبانه الطايره في الهواء انا دلوقتي مش هقول لك ايه الصح وايه الغلط انا كل مهمتي معاك ان النور يجي اول ما النور يجي انت لوحدك هتعرف ايه الصح وايه الغلط كلمه بسيطه بتريحه وبتحسسه ان بقت وظيفته ان النور يجي وفي خلال يومين بتلاقي عمل اللي انت ما كنتش تحلم بيه عايزين نسمع كده يعني يعني كل واحد يسمع له كده شريط درس ويبقى كل يوم يومين كده يغذي نفسه بحاجه واكتب الحاجات اللي, اللي هي دي الروشته صعبه يا جماعه هي دي مشكله الروشته دي صعبه واحد هيقول استنى يا عم الشيخ ايه حزب سياسي يا ابني يا ابني انت عامل زي اللي ما بيعرفش يقرا ويكتب وجاي يقول عايز احضر دكتوراه يا عم سيب الحزب السياسي اللي بتوع السياسه دلوقتي هي السياسه ديت بال- بالدراع هناخدها بالدراع يا اخوانا ده علوم وممارسه وحاجات سيبها للمشايخ الكبار بتوعنا هم اللي يخ- ياخدوا القرار فيها احنا بالنسبه لنا احنا اللي نقدر نعمله ان احنا ننزل على الارض ده ده اللي ربنا هيحاسبك عليه ربنا مش هيقول لك ما عملتش حزب ليه لانك مش في امكانياتك ربنا مش هيقول لك ما عملتش حملات على القنوات الفضائيه ليه لان مش في امكانياتك اللي في امكانياتك دراستك شغلك round ك section ك كليتك اعمل حاجة افتح الابواب في الكلية بتاعتك للدعاء يدخلوها افتح الابواب اتحرك انت نفسك اسمع واشتغل كل ما تقابل واحد احد اخواننا يعني كان جايب كتاب مواقف ايمانيه للشيخ احمد فريد موقف بتاع الصحابة كل يوم يحفظ عشر صفحات ينزل يقابل عشرين شلة طول اليوم يسمع لهم العشر صفحات يسمعها عشرين مرة قبل ما يرجع هو ده وظيفته في الحياة يجب أن نتحول إلى صف عامل إخواني في الله لو ما حصلش ثلاث حاجات انسوا ان النصر هيجي على ايديكم لو الدعاه انا ما بتكلمش دلوقتي على العلماء انا بتكلم علينا عشان ما حدش يزحلقها من على دماغه لو الدعاه يعني اللي بيطلعوا منابر وطلبه العلم مننا ما نزلوش للناس وتحولوا من دعاه منبريين بس الى دعاه ميدانيين موجودين وسط الناس يعني ننزل النوادي وننزل القهاوي نوعز انا ما بقولكش انزل قهوه اشرب معاهم شاي وننزل الشوارع ونكلم الشباب واللي بيعرف ينسخ سيديهات وشرايط يعمل واللي بيعرف يوزع على المواصلات يوزع واللي بيعرف يتكلم يتكلم واللي بيعرف يدي كلمات مسجديه يدي مش كله ميكروفون وكاميرا مش لو في ميكروفون وكاميرا نسخن مفيش ميكروفون وكاميرا خلاص اصبح في ناس عندنا بتعتبر ان الميكروفون والكاميرا اللي ربنا اداهم له يبقى ده اللي ربنا فتح ده بقى المخلص اللي خدنا اللي كده تخلصه ابو ميكروفون وكاميرا ده مش كله ميكروفون وكاميرا يا اخوان النبي عليه الصلاه والسلام لا كان معاه ميكروفون ولا كاميرا وفتح العالم يبقى لو الدعاء ما نزلوش للناس عليه الصلاه والسلام رقم اتنين لو انتوا ما اتحركتوش لو انتوا ما انتشرتوش لو انتوا ما تحولتوش لدعاء انت يا تاجر تدعو التجار اصحابك وانت يا طالب تدعو الطلاب اصحابك وانت تدعي صحباتك وانت تشتغل في منطقتك وانت تقلب كليتك وانت تشتغل في سكشنك وانت تشتغل في المصلحه اللي انت فيها وانت يا دكتور تقلب المستشفى اللي انت فيها بالدعوة إلى الله وحسن الأخلاق وخدمة الناس تكلم الناس وأي حد عايز خدمة تبقى طلقة معاه في الخدمة بتاعته الاتنين دول بس انت كده عملت لنا خدمة حياتنا في المكان بتاعك بس عايزين منك ده هو. رقم ثلاثة لو الدعاة ما بقوش دعاة ميدانيين وطلبة العلم لو انتوا ما اتحركتوش في اماكنكم بالدعوة الى الله سمعتم ال- الكلام اللي انتوا بتسمعوه دايما ده ورحتوا اتحركتوا بيه وكلمتوا الناس بحكمة وبرحمة وتحولتوا الناس خدومين للناس رقم ثلاثة لو الاتجاهات الاسلامية اللي على السنة اللي على السنة اللي على السنة يعني مش اللي على البدعة اللي مش على البدعة يعني مش قبوريين يعني مش شيعة يعني مش مش مش دول اللي على السنة ما تألفتش مع بعض وتعاونت مع بعض ولو ما تعاونتش على الاقل تتالف على الاقل يبقى في تالف بينها كل واحد مننا يقص 10% منه كده هنلاقي نفسنا بين حبايب لما حته انا دي ورايي و... و... وعايز الدنيا كلها يا... يا سيدي ما انت صلاح الدين معلش يا سيدي معلش انا بصدم فضيلتك ان حضرتك من صلاح الدين اللي كل الامه هتجتمع عليك ما تزعلش كل واحد منكم عايز يقعد مع عشرة او كل واحد مننا عايز يقعد مع عشرة يبقى هو القائد كل اخوة منطقة عايزة تقعد مع بعض مين هيبقى فينا القائد كل اخوة قرية عايزة تقعد مع بعض مين هيبقى الكبير كل مجموعة في كلية عايزة تشتغل مع بعض مين هيبقى الكبير لا يا جماعة خليكم تتطاوعوا ولا تختلفوا زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال للصحابه كده تطاوعوا ولا تختلفوا احنا كلنا كده فريق قاعدين مع بعض بنتفاهم وناخد راي اغلبيه في الاخر وننزل نشتغل اي شغل دعوه في الاخر لازم نأتلف لازم نأتلف لازم نتعاون يعني أعتذر عن هذه الإطالة وإن كان هذا الحديث ذو شجون التيار السلفي يا إخواني التيار السلفي والمخاض الرهيب والمخاض الرهيب أو يا أيها الملتزمون أوفوا بالعقود العقود اللي بينكم وبين ربنا وفوا بيها عقد الدعوة إلى الله ميثاقه الذي وافقكم به عقد العمل لدين الله ونصر دين الله والجهاد من أجل تحكيم شريعة الله ومن أجل تح تحرير فلسطين ومن أجل رفع من أجل إنقاذ حرمات الله وحمايتها ده عقود عليكم المخاض السلفي ده لو نجم عنه إن احنا انتقلنا من مرحلة الكلام لمرحلة العمل بالكلام من مرحلة الفهم لمرحلة التطبيق هنقلب الدنيا الجيل الوحيد اللي كان عنده كمال الفهم مع كمال التطبيق كان جيل الصحابة رضوان الله عليهم بعد الصحابة الفهم فضل ولكن التطبيق بدأ ينزل احنا جينا اول ما بدأت صحوة السنة في مصر كان الفهم رايح والتطبيق رايح مشايخنا قضوا حياتهم في عودة الفهم في عودة المنهج في عودة الرؤية في عودة عواميد الإنارة في الطريق احنا بقى وظيفتنا نمشي في الطريق احنا بقى بعد ما جزاهم الله خيرا نورنا الطريق وظيفتنا ان احنا نفعل وان احنا نشتغل وان احنا نطبق اللهم اهدنا وسددنا اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض اللهم انصر بنا الإسلام اللهم افتح قلوب الناس للدعوة إليك اللهم اشرح الصدور للهدى يا رب العالمين اللهم أنزل هدايتك على أهل مصر اللهم أنزل هدايتك على شباب مصر اللهم أنزل هدايتك على نساء مصر اللهم أنزل هدايتك على فتيات مصر اللهم أنزل هدايتك على أطفال مصر اللهم أنزل هدايتك على رجال مصر اللهم أخرج منا دعاء دعاة وداعيات وعلماء وعالمات ومجاهدين ومجاهدات وعب وعباد وعابدات اللهم انصر دينك اللهم اعز اولياك اللهم اذل لدينك ان يسود اللهم اذن لشرعك ان ينتصر اللهم اذن لكتابك ان يحكم اللهم يا ربنا افتح لنا الابواب اللهم افتح لنا القلوب اللهم افتح لنا الابواب اللهم سدد السنتنا بالحق اللهم سدد السنتنا بالحق اللهم كن لنا اعيننا التي نبصر بها واسمع اذاننا التي نسمع بها وقلوبنا التي نعقل بها والسنتنا التي نتكلم بها وأرجلنا التي نمشي بها وأيدينا التي نبطش بها اللهم يا ربنا استجب لنا اللهم يا ربنا أعذنا مما نخاف اللهم انصرنا وانصر الإسلام بنا اللهم اجعلنا من جندك المخلصين اللهم انصر كل من قام يدعو إليك في مصر وفي غزة وفي فلسطين وفي ليبيا وفي السودان وفي كل مكان يا رب العالمين إنك ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك